أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان رحاب الزانية بعد 3000 سنة لسه كلنا مسميينها رحاب الزانية لكن الحقيقة رحاب أكتر من كده بكتير فسكان أريحة مثلا أكيد هيسموها رحاب الخاينة وأهلها هيسموها رحاب المنقذة لكن كلمة ربنا توصف رحاب إنها امرأة إيمان وامرأة إيمان غير عادية كمان رحاب كانت ست حكيمة ومخلصة لعيلتها رغم إنها كانت ست وثنية وثنية لكن شجاعة الكتاب المقدس صحيح يقول لنا عنها إنها زانية لكن الله له كل المجد حبها وقبل دعوتها وزي ما الكتاب المقدس يحكي لنا في سفر يشوع الفصل الثاني وعدد ستة وإنجيل متى في الفصل الأول وعدد خمسة والرسالة للعبرانيين الفصل 11 والأعداد 30 و 31 يقول إن الست دي كان ليها دور مهم جدا في خطة الله عشان رحاب من بعد شركها عرفت الله إله السماوات والأرض وعرفت إنه الإله الحقيقي وإن ليه سلطان وقوة أعظم من أي إله بيعبدوه البشر سواء في كنعان أو أي بلد أو أي جنس تاني فخدت قرارها بسرعة ورتبت حالها ونجت عيلتها والخطة اللي عملتها أظهرت قد إيه هي شجاعة وواثقة ومؤمنة في ربنا اسمع معانا دلوقتي للقصة الحقيقية دي وحكايات عن جواسيس وخطط وحرب ودمار كامل لمدينة وشعب ورحاب بنفسها هي اللي هتحكي لنا الأحداث اللي حصلت غيرت حياتها وحياة عيلتها وكمان حياتنا للأبد في شاهد عيان
اسمي معروف في مدينة أريحة كصاحبة بيت زنا والأمر ده كان عادي في بلدي واحدة ست عندها مكان بتقدم فيه الأكل والشرب والسكن والراحة للرجالة ممكن ساعة أو ممكن كذا يوم كنت أنا وعيلتي بندور الشغل ده وكنا بنكسب كتير الحقيقة البيت كان مركز الأخبار والنميمة أقدر أقول إن ما كانش في حاجة بتحصل في البلد ما كانتش بتتقال في بيتي وكنت بعرف حتى دبة النملة اللي بتحصل في البلد أنا قضيت حياتي وسط الرجالة وممكن أقرأ أي راجل بسهولة من النظرة أو اللمسة أو طريقة الكلام أو حتى من لبسه أو طريقة مشيته أو طلباته أقدر أحدد شخصيته وأعرف أصله وفصله من أول ما أشوفه الست اللي تشتغل شغلتي لازم تكون حاطة عينيها جوه راسها وواخدة بالها كويس في ليلة جاني اتنين غرب يزوروني لما شفت لبسهم ولون وشهم عرفت إنهم من بني إسرائيل كانوا بيتكلموا بصوت واطي لكن أنا قدرت أفهم كانوا بيقولوا إيه كويس شوية كده جه اتنين من العسكر على البيت وكان باين عليهم إنهم متوترين وعينيهم زايغة وبيدوروا على حد حسيت ساعتها إن في قلق ومشاكل هتحصل اتوترت أنا كمان شوية وفعلا ما عداش وقت كتير
رحاب عندنا اخبار ان فيه اتنين جايين يتجسسوا علينا وعلى بلدنا وفيه ناس قالت انهم شافوهم عندك الليله دي هما فين الملك طلع اوامر بالقبض عليهم والاحضار فورا حصل الاتنين الغرب جم هنا البيت معرفش كانوا جايين منين ومشيوا كلوا وشربوا وقعدوا وقت قليل ومشيوا لو مشيتوا بسرعة وراهم ممكن تلحقوهم قبل ما بوابات البلد تقفل رحاب انت مش بتكذبي ها ده امر ملكي وانت عارفه اه جرى ايه يا سادور ما انت عارفني كويس انا عندي شغلي وبس هكدب عليك ليه عشان جواسيس جايين يعادون روحوا بسرعة انتوا دوروا عليهم يمكن تلحقوهم ما كلنا في نفس المركب يا سادور يلا يا رجاله بسرعه بينا على بوابة البلد وحواليها عايز الجواسيس دول قدامي
أول ما العساكر مشي ورجع البيت لحاله طلعت السلالم فوق للسطح المكان اللي خبيت فيه الرجلين تحت كوام الكتان لما شفت العساكر ماشيين ما كنتش عارفة أتلم على نفسي مش عارفة اللي عملته ده صح ولا غلط أنا أنا اللي عملته ده خنت بيه شعبي ومدينتي وبلدي كلها عند آخر سلمة وقفت وسندت على الحيطة لسه في وقت أراجع نفسي ممكن أجري ورا العساكر وأعترف لهم وأقول لهم إن الراجلين دول كانوا بيهددوني كان ممكن أخلي كل حاجة ماشية طبيعي ويقبضوا على الجواسيس المهم كان في صوت تاني جوايا بيقول لي إن اللي أنا بعمله صح وإني مش عارفة إزاي بنجي نفسي وعيلتي فطلعت على السطح خايفة صحيح لكن كنت جريئة وعملت اتفاق مع الراجلين اللي أنا خبيتهم
سلمون حصرون سلمون رجالة الملك كانوا هنا واللي أنا عملته ده اتحديت بيه الملك نفسه احنا مش هننسالك انك عرضتي نفسك للخطر عشاننا واذا كنت انت انقذتي حياتنا احنا كمان هنصونك وهنصون بيتك ما تخافيش أنا سامعة عن ربكم اللي بتعبدوه وكل الناس هنا بيخافوا منه احنا سمعنا عن المعجزات اللي حصلت معاكم شق البحر ولما غلبتوا فرعون والمصريين اللي ما بقاش منهم حد واللي عملتوه في جيوش سيحون وعوج الحاجات اللي حصلت معاكم في كل مكان رحتوه احنا سامعين كل ده والناس كلها مرعوبة وعارفين ان إلهكم هو إله السماء والأرض الاله الوحيد الله اللي بنعبده هو اللي امرنا نيجي هنا وايده هي اللي هتنصرنا واحنا بنديله كل الاكرام والاجلال طيب احلفوا لي بالله الله اللي بتعبدوه وبتخافوه انكم تردوا لي الجميل اللي عملته معاكم وتدوني الامان انا وكل اهل بيتي تدوني علامه واضحه عيلتي وكل ما ليا يكون في امان وتحمونا هو ده اللي انا عايزاه منكم طيب اذا حافظتي على سرنا ومفيش مخلوق عرف عننا حاجه هنعمل لك كل اللي انت عايزاه بس اسمع اللي هقوله لك دلوقتي كويس وقت الحصار اللي هيحصل تقعدي انت واهلك جوه بيتك اي حد هيخرج من البيت هيبقى مسؤول عن روحه ودمه على راسه حتى انت نفسك لكن كل اللي هيكونوا جوه البيت مسؤوليتنا احنا واحنا بنديك الامان ولو حصل اي حاجه للي جوه بيتك هيكون على رقبتنا ما تخافيش طيب خدوا الحبل الأحمر ده جامد انزلوا بيه على الحيطة زمان بوابات البلد قفلت ومليانة عساكر استنوا هنا هجيب لكم أكل وشرب للسفر دخلت مخزن الأكل من غير ما حد يحس إيه اللي أنا بعمله ده؟ مش قادرة أصدق نفسي مليت كيس كبير بالأكل والشرب وأنا خارجة وقفت أفكر أنا ممكن أرجع في كلامي اللي أنا بعمله ده جنون ده أنا عايشة في أكتر بلد فيها أمان وليها بدل السور سورين والأسوار مفيش أقوى من كده عرض السور يشيل بيت كبير زي بيتي طب وحتى لو قدروا على الأسوار ده احنا عندنا أقوى عساكر ومتدربين أعلى تدريب وجامدين دول ياكلوا الزلط لكن إله الجماعة دول دايما ينصرهم ما الموضوع ده كمان كان معروف في كل الدنيا طب أعمل إيه؟ مش عشاني بس ده عشان كل العيلة كنت عمالة أكلم نفسي إن ده الحل الوحيد عشان أنقذهم مسكت نفسي شوية وطلعت فوق تاني ورجليا يا دوب شايلاني واديتهم الأكل والشرب ومنت السفر أيوة أنا ابعد السيف احنا بينا اتفاق طبعا الحبل الاحمر ده هيكون علامه بيننا وبينك هنلاقي الحبل ده من شباك بيتك اللي على السور ولما نشوف الحبل كل الناس اللي جوه وكل حاجتكم هتبقى في امان العساكر طلعوا على نهر الأردن الناحية دي خلاص انتوا تاخدوا الأكل ده وتستخبوا في الجبل تلات أيام لغاية ما العساكر يتعبوا ويرجعوا على البلد تاني ولو طلعتوا على الجبل فوق شوية هتقدروا تشوفوهم وهم رايحين وهم راجعين وساعتها تعرفوا وتمشوا في امان لغاية لما نتقابل تاني محدش يعرف إننا كنا هنا حتى أقرب الناس ليكي
سلمون حصرون حمد لله على السلامة اقعدوا استريحوا مراري عدي على العشاير ونادي كل الرؤساء وقول لكل الناس إن سلمون وحصرون رجعوا بسمة روح هات مية وزيت تدهن بيه جسم الرجالة وانت يا بوطة جهز الأكل والشرب بسرعة ولادنا الأبطال دول لازم نريحهم ونكرمهم تعالوا يا شباب تعالوا قولوا لي كل الأخبار من ساعة ما خرجتم لغاية لما جيتوا اتأخرتم ليه؟ كنت مستنيكم تيجوا قبل كده سيدي يشوع المدينة متحصنة جدا وسورها عريض ممكن تلات عربيات بخيولهم يمشوا جنب بعض من غير ما يتلمسوا والجبال اللي محوطة البلد من كل ناحية والمدخل الضيق عاملين تحصير مستحيل إنسان يقدر يخترقه صحيح أريحة هي البوابة لكل الأرض اللي احنا رايحينها ولو استسلمت هتبقى البلد كلها في إيدينا لكن لكن حتى الحصار بالجوع مش هيجيب نتيجة البلد جواها ينابيع مية وزرع وخير يحميهم من الجوع لو حصرناهم ومنعنا عنهم الخروج والدخول احنا بنطيع كلام الله لينا وهننفذ أوامره وهو ليه التدبير لكن أنا عايز أقول حاجة الناس دول ما عندهمش جرأة للحرب وخايفين من إلهنا الكلام ده أنا سمعته من واحدة من البلد نفسها واحدة عندها بيت زنا مشغلاه للمتعة اسمها رحاب أنقذتنا أنا وحصرون من عسكر الملك واديناها وعد بالأمان هي وأهل بيتها ده الاتفاق اللي أنقذت بيه حياتنا وهي عارفة كويس إننا هننتصر عليهم وضعها في البلد وعلاقاتها بكل الناس يخليها تعرف ايه اللي بيحصل بدقة شديدة جدا واحنا عدينا على هناك عشان نجمع الاخبار وكمان لان المكان ده مفتوح لاي حد يدفع فلوس من غير اسئلة بيوت الدعارة مفتوحة للكل هناك طيب أكيد هنلتزم بالاتفاق اللي عملته معاها يا رجالة شعبنا خير يا يشوع يا قادة العشاير أؤمر يا قائدنا الرب إله أبائنا ادانا الأرض دي وادانا النصر على أعدائنا الاتنين اللي بعتناهم اتجسسوا رجعوا لنا بتقارير كويسة وكمان ربنا أمرني باللي هقوله لكم الجنود المسلحين هيلفوا حوالين المدينة وأسوارها مرة كل يوم هيمشوا ورا التابوت المقدس اللي هيشيله الكهنة هيعملوا كده بدون صوت ما عدا صوت الأبواب وبقية الجنود هيمشوا ورا الكلام ده هنعمله كل يوم لمدة ست أيام وفي اليوم السابع هنلف حوالين الأسوار سبع مرات وعند الإشارة اللي هديها لكم هنهتف بأعلى صوت عندنا وهننفخ في الأبواب ازاي يعني اللي بتقوله ده غريب وخطير يا يشوع طب وهنعمل إيه بالأسلحة؟
يشوع انت متاكد ان دي اوامر الله إحنا طبعا مستعدين للطاعة بس ده أمر لازم نطيع الله اللي عدانا من بحر صوف وعمل معانا كل المعجزات دي طبعا بس ربنا وعد بمعجزات طيعوا ربنا وشوفوا هيعمل ايه هتشوفوا اسوار اريحه وهي بتنهار وتقع على الارض عشان تدخلوا وتاخدوا المدينه والرجاله اللي راحوا يتجسسوا على البلد قطعوا عهد على نفسهم للناس اللي ساعدوهم هناك والعهد ده هنحترمه اسمعوا وانتبهوا للي هيقوله سلمون
سور المدينة عليه بيت لواحدة مشغلاه في الأمور البطالة اسمها رحاب الست دي خاطرت بحياتها عشان تنقذنا واحنا تعهدنا قدامها ووعدناها بالأمان ليها ولأهل بيتها وكل ما تملك هنخرجهم بأمان من البلد والعلامة اللي تعرفوا بيها بيتها ده هتلاقوا حبل أحمر متعلق من فوق شباك البيت اللي على السور ده محدش يأذي الست دي لا هي ولا حد من اللي جوه بيتها ما دام وعدتوها خلاص حياتكم قصاد حياتها العهد لاحترامه برضه طبعا
ما قلتش أي حاجة لعيلتي كنت خايفة لأي كلمة ولا حاجة توصل للعسكر تخليهم يشكوا فيا ومن ساعة العبرانيين ما قربوا من بلدنا وهم متراقبين كويس ومن أول ما ابتدوا يلفوا حوالين البلد كل الناس عرفت اللي بيحصل وكنا عارفين إن الصندوق الذهبي اللي شايلينه قدامهم اللي مسميينه التابوت ده ليه قوة رهيبة وصلتنا أخباره وعرفنا إنه لما الكهنة بتوعهم نزلوا نهر الأردن وهم شايلين التابوت نشف نهر الأردن المية نشفت قدام رجليهم وبقت أرض يمشوا عليها حكاية زي كده كفاية إنها تخلينا في البلد هنا نترعب منهم ومن قوة الإله اللي بيعبدوه ودلوقتي جه الميعاد اللي ألم فيه العيلة وكل أهل البيت ونقفل علينا باب واحكي لهم اللي حصل بيني وبين سلمون وحصرون والعهد اللي خدته عليهم العيلة لما سمعت الكلام ده بقوا مش عارفين يشكروني ولا يلوموني على اللي عملته اسمعوني كويس الاتفاق اللي اتفقته مع الراجلين اللي من بني إسرائيل إنه بيتي بس هو اللي هيحموه وقت ما يدخلوا البلد لازم تكونوا جوه البيت أي حد هيخرج هم مش مسؤولين عنه ولعلمكم كل البلد هياكلها السيف والنار وأنا اتفقت معاهم إني أعلم البيت بحبل أحمر عشان العساكر كلها تبقى عارفة بيتي أنا عاملة حسابي في الأكل والشرب عشان محدش يحتاج يطلع بره
أختنا رحاب عندها حق وكلنا عارفين الكلام ده الوقت اللي جاي ده لازم يكون قلبنا على بعض عساكر أريحة وقت الجد مش هيحمونا احنا واحنا أول ناس ممكن نروح في الرجلين وهنلاقي ألف واحد يقول إن احنا السبب في أي مصيبة جاية على البلد
سيبني اخرج زهقت واذا قعدنا وسط الناس يعني هيجرالنا ايه اخرجي اخرجي يا بجت اخرجي دلوقتي بس ولادك هيفضلوا هنا عشان لو لسانك زلف بكلمة يبقى مش هتشوفيهم تاني أنا كمان زهقت من المدادية والمحايلة إيه قاعدة مع شوية عيال أنا مش هشرح لك كل شوية اخرجي اخرجي لو عايزة بجد كفاية كلام ادخلي اوضتك وما تطلعيش غير لما اناديكي ايه ده ايه ده بصوا اقفلوا الباب بسرعة دول هنا
فجأة كده العبرانيين ظهروا آلاف وشفنا الصندوق الذهبي شايلينه الكهنة قدامهم وقفنا ساكتين واحنا شايفينهم بيلفوا حوالين البلد ولما الآلاف دول لفوا لفتهم نزلت الحبل الأحمر من الشباك ودعيت لرب بني إسرائيل إنه يحفظنا ودعيت إنهم يحافظوا على عهدهم معانا دعاء قلته من قلبي وأنا مش عارفة إذا كان سمعني ولا لأ لفوا لهم لفة وغابوا عن عينينا قعدنا مستنيين حاجة تحصل مفيش وقعدوا هم على الحال ده ست أيام وإحنا سواء أنا ولا قرايبي اللي في البيت كنا مرعوبين بشكل رهيب مرعوبين عشان مش قادرين نفهم أي حاجة من اللي بتحصل حوالينا وقعدت بجت اللي ما قدرتش تحكم أعصابها جت في الآخر وقعدت تصرخ زي المجانين
هما بيعملوا ايه بيعملوا ايه ها ايه ده انا قلتلكوا دول عايزين يجننونا من الخوف ما بيعملوش حاجه غير اللف حوالين البلد ويدوخونا واحنا طول النهار عمالين نتفرج عليهم هو في ايه هو في ايه خشي اوضتك دلوقتي خشي اوضتك مش ناقصينك كفاية اللي احنا فيه العيال مرعوبين منك
بصوا النهاردة في حاجة غريبة كل يوم كانوا بيلفوا حوالين البلد مرة واحدة ويمشوا المرة دي مكملين لف واخدة بالك؟ شش واخدين بالكم؟ شفناهم واحنا مرعوبين وقاعدين نعد بيلفوا كام لفة حوالين سور البلد كل مرة كنا نشوف الصندوق الذهبي ده نحسب لفة فضلوا يلفوا سبع مرات ووقفوا بعدها سمعنا صوت القائد بتاعهم
اهتفوا بصوت عالي ربنا ادانا البلد دي وامر ربنا لينا إن كل ما فيها محرم علينا الأكل الشرب المواشي النحاس الذهب الفضة كله كله كله ملك لله أي حد هيمد إيده على حاجة هيكون نجس وجزاته القتل
رحاب رحاب افتحي انا سلمون ومعايا حصرون على الباب افتحي احنا جايين عشانك
سلمون سلمون خليكوا جنبنا هنا كلكم دلوقتي ممكن اطلعكم لبره بامان خليكوا جنبنا محدش يبعد يا لهوي امي وابويا خليكوا قريبين، امي وابويا ما وعيلتي تبعدوش.
كلها لازم اروح امشوا ألحقهم.
ورانا.
يا لهوي يا لهوي يا خلاص بسرعة ورايا بيجان ورانا بسرعة ورايا في كل حتة هتموتي نفسك لو رحتي هناك بسرعة بيجان امشي معانا يا عيال يا عيال امسكوا في عبايتي خليكوا جنبي اذا تهتوا مني ولا بعدتوا انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لكم لازم تسيبوا البلد دلوقتي ورايا وعينيكوا عليا يلا
الدنيا كانت غرقانة دم وجتت الناس رجالة وستات وأطفال مرمية على الأرض في كل حتة كنا بالعافية بنخطي وسط الجثث بنجري كنت ببص على أخويا كارود وبيجيت مراته وعياله الاتنين وهم بيجروا مش قادرة أتخيلهم لو ما كانوش معانا كان زمانهم وسط الجتت المرمية قلوبنا كانت دايبة جوانا ومرعوبين كنا مصدومين وبنترعش مش قادرين نتلم على نفسنا العيلة كانت ماشية ورا سلمون وحصرون زي ما قالوا ما كناش بنفكر كنا بنجري بس لغاية ما دخلونا خيمة برا مخيم العبرانيين وسابونا هناك وخرجوا سلمون وحصرون جري وقالوا لنا هيرجعوا لنا تاني فضلنا كده مذهولين مش قادرين ننطق بكلمة ومن بعيد شفنا البلد اللي اتولدنا فيها ما بقاش منها غير سحابة سودة ونار كمان شوية سمعنا صوت عساكر بني إسرائيل راجعين كنا شايفينهم وهم راجعين وهم حاسين بانتصارهم كل جسمهم متغطي بدم شعبنا ومعاهم غنايم الحرب منظر ما يتنسيش أبدا من العين وفي الحالة اللي احنا فيها دي ما كناش مصدقين إن إحنا عايشين وبنتنفس عمالين نبص لبعض ومش عارفين إزاي نجينا وإزاي إحنا مش جثث جوه أريحة ومن الخيمة اللي كنا فيها كنا سامعين قائدهم اللي اسمه يشوع بيخطب في كل الناس
ملعون اللي هيبني مدينة أريحة تاني لا هو هيعيش ولا هيعيش له نسل من بعد
كان جوايا مشاعر كتير متلخبطة ما كنتش عارفة أرتبها إزاي الحياة مليانة بالمفاجآت مين كان يصدق اللي بيحصل مين يعرف بكرة مخبيله إيه نزلت على ركبي رجليا مش قادرة تشيلني كنت حاسة إن قلبي مليان بالشكر عشان أنا وعيلتي في أمان وجوايا مرارة شديدة إن بلدي أريحة ما بقتش موجودة بس أكتر حاجة فكرت فيها بعد ما هديت عايزة أعرف الإله اللي سمع دعايا وخلصني
دلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع ربنا حكاية رحاب حكاية رائعة لأنها بتعلمنا إن نعمة ربنا ما بتفرقش بين الأجناس ولا العقائد ولا الشعوب رحاب أمنت ببساطة في إله بني إسرائيل وإيمانها ما خبش واللي عايز أقوله لك النهاردة إن نفس الإله اللي خلص الزانية عنده رغبة مستعد إنه يخلصك ويخلصك أنت كمان وزي ما هي أمنت فيه ممكن أنت تعمل نفس الشيء وأنت تأمني نفس الإيمان كلمة ربنا بتقول إن كل إنسان خاطي بيقول كده في رسالة روميا والفصل الثالث وعدد 23 إذ الجميع الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله الله بار وقدوس والخطية اللي جوانا عاملة زي الحاجز أو الهوة بيننا وبينه وإحنا منفصلين تماما عنه بالرغم من إننا خطاة الله لسه بيحبنا ومفيش أي شيء في الدنيا ممكن يمنع محبته عننا لأن الله هو إله الغفران وهو دبر طريق عشان البشر الخطاة يتمتعوا بالغفران ده ويرجعوا يعيشوا معاه في علاقة صحيحة أنا هدعي الدعاء القصير دوا من قلبي اسمع دعايا وبعدها ردد نفس الدعاء معايا لو تحب إلهي العظيم أنا عارف إني غلطت وبعترف إني خاطي وغلط أنا طالب يا رب إنك تسامحني على خطيتي وأشكرك عشان إنت بتحبني رغم إن أنا خاطي وعشان دبرت ليا طريق لغفران الذنوب اغفر لي ذنوبي ومعاصي يا رب آمين ودلوقتي ردد ورايا الدعاء اللي هقوله وخليه يكون دعائك انت لربنا قوله من كل قلبك وربنا سبحانه هيسمعك إلهي العظيم أنا عارف إني غلطت وبعترف إني خاطي وغلط وأنا طالب يا رب إنك تسامحني بشكرك عشان بتحبني رغم إن أنا خاطي وعشان دبرت ليا طريق لغفران الذنوب اغفر لي ذنوبي ومعاصي يا رب